عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد ربنا كبير الامل في الله ده الموضوع بتاع حلقه الليله يا شباب ده الموضوع بتاع حلقه الليله يا امه محمد الامل في الله الناس كلها دلوقتي عايزه كلمه امل للاسف لما واحد بيروح مستشفى الدكتور يقول له يقول له الاخبار ايه يا دكتور يقول له الامل في الله يحس ان هو اتقتل اتذبح كان خلاص بيقول له ما عادش في امل لا يا جماعه الامل في الله كبير كلمه الامل في الله دي لازم تفتح لنا ابواب الامل والانشراح والتفاؤل في الدنيا كلها الامل في الله يا شباب الامل في الله يا كل مبتلى يا كل واحده عندها عقم يا كل واحد عنده مشكله يا كل شاب وقع في براثن المخدرات والمعاصي ومش مصدق انه هيقدر يخلص الامل في الله يا امه محمد الامل في ربنا العظيم ربنا كبير هو ده الشعار بتاعنا الليله باذن الله ازاي هتثبت في الطريق وانت ما انتش عارفه هتثبت في طريقه ازاي وانت ما انتش عارفه عايزين نعرف ربنا يعني النهارده الليله هنعيش مع معاني معاني جميله قوي يا جماعه معاني من ايات كتاب ربنا ونجيب الشواهد بتاعتها في الواقع ونحس قد ايه ربنا كبير وقد ايه في امل في ربنا سبحانه وتعالى كان في شاب من الشباب اتفق مع فتاه على الوقوع في جريمه الزنا فتاه اجنبيه والعياذ بالله لما راح الفندق فبيقول افتكر افتكر ربنا افتكر سيدنا يوسف وعفاف سيدنا يوسف اترعب انا هعمل الذنب ده ازاي انا هقع في المنكر ده ازاي فحاول انه يهرب باي طريقه فقال لها انا انا مش هقدر قالت له ليه قال لها اصل انا عندي ايدز قالت له طب وايه يعني طب ما انا عندي ايدز لا اله الا الله سبحان الله كان هيودي نفسه في داهيه ربنا انقذه لما تاب لربنا لما خاف من ربنا ربنا انقذه يا شباب لو تبت لربنا ربنا هيفرج كل ابتلاءات حياتك لو رجعت لربنا ربنا هيفرج كل كروبات حياتك درس الليله بيقول لك الامل في الله كبير بس اعرفه بس اقف على بابه بس توب اليه بس خليك معاه وشوف ربنا هيعمل لك ايه عشان كده اول شعار معانا الليله ما ودعك ربك ربنا مش هيسيبك طول ما انت ما سبتوش ربنا مش هيسيبك طول ما انت ما سبتهوش قعدت افتكر القصص اللي مرت عليا طول حياتي في الناس اللي راحت عمره وشفتها او عايشتها او سمعتها راحت عمره وربنا فرج كروباتها كان لينا واحده جارتنا يعني كانت فاتحه اتيليه وبتطرز وبتعمل تطريز للعبايات والفساتين الافراح فبدات تسمع دروس تبت الى الله اتصلت بزوجتي قالت لها اعمل ايه فزوجتي سالتني قلت لها حرام قولا واحدا الموضوع ده حرام ده انا بكسب الوف حرام ده انا مديونه حرام ده انا مفيش الموضوع منتهي الا المال الحرام تابت لربنا وسابت الشغله بتاعتها وضحت بدخل كبير جدا بعد فتره اتصلت بزوجتي قالت لها انا بقالي خمس سنين ما انجبتش ما خلفتش ونفسي انجب وبالعافيه حوشت وعملت جمعيه ومعايا مبلغ يطلع عمره يا اما اعمل طفل انابيب اعمل ايه فزوجتي سالتني قلت لها والله هي حره ولكن انا لو مكانها هطلع اعمل عمره طبعا بلا فصال طلعت عملت عمره ومن اسابيع قليله من فتره بسيطه لقيتها بتتصل بزوجتي بتقول لها انا حامل بعد ما رجعت من العمره ربنا كبير ربنا كبير يا جماعه ما ودعك يا ربك مش هيسيبك بس انت ما تسيبوش افتكرت قصه واحد قريبنا كان عنده حصوه في غده اللعابيه دهيق والحصوه دي بتبقى مؤلمه جدا لما راح في العمره وشرب زمزم بيقول لقيت حاجه قاعده تخرج تخرج تخرج لغايه ما طلع الحصوه في ايديه ولسه محتفظ بيها زي ما قرات زمان لابن تيميه زي ما ابن تيميه قال في الفتاوى بتاعته لما كان بيطوف حوالين الحرم ونزلت حصوات وهو بيطوف حوالين الحرم مرض الحصوات ده دلوقتي مستشفيات الكلى يعني انا نفسي عملت عمليه بسبب حصوه سدت الح... سبحان الله يا جماعه مرض شديد ومرض يعني مؤلم جدا للعيان سبحان الله العظيم افتكرت القصه اللي كنت سمعتها من شيخنا الشيخ محمد حسان يا ربنا يبارك فيه لما واحد راح عمره والراجل ده كان مشلول طول عمره مشلول راح هناك قال لاولاده حطوني هنا اهو على الكرسي في صحن الكعبه وقال والله يا رب ما انا خارج من هنا اللي على رجليا او على المقابر والله يا رب ما انا خارج من هنا اللي على رجليا او على المقابر والله يا رب ما انا خارج من هنا اللي على رجليا او على المقابر الراجل اخذته غفوه نام صحى على صوت واحد بيقول له قوم امشي قوم امشي قوم امشي بيقول انا قمت مفزوع قمت على رجلي لقيت نفسي بمشي انا ما صدقتش نفسي الراجل كان هيتجنن قعد يطوف حوالين الكعبه وهو بيصرخ سبحانك يا ملك سبحانك يا ملك سبحانك يا ملك ما ودعك ربك اوعى تفتكر انه هيسيبك لو ما سبتهوش اوعى تفتكر انه هيسيبك طول ما انت واقف على بابه اوعى تفتكروا كده يا جماعه يا جماعه كل عباده قيام الليل ربنا ينزل هل من مستشفى في اشفياء الصدقه ربنا عمل معجزه واجرى سحاب لواحد كان بيطلع تلت ماله لله اسق حديقه فلان الدعاء فقد فتح له باب الرحمه يا اخوانا كل طاعه بتعملوها في حياتكم كل طاعه ليها ثوابها عند ربنا سبحانه وتعالى كل عباده اوعى تضيع عباده سمعت عنها اوعى تضيع عباده سمعت عنها الشعار الثاني يا جماعه معانا الليله نصيب برحمتنا من نشاء كام دعاء ربنا استجابوا من يوم ما نزل سيدنا ادم كام كرب ربنا فرجه كام ابتلاء ربنا ازاله كام هم ربنا كشفه هتيجي على الهم بتاعك انت هتيجي على الكرب بتاعك انت كان احد الاخوه رايح يحج جاب تاشيره الحج ولكن ما عرفش يجيب تصريح العمل فراح مش قادر هيموت عايز يروح بيت ربنا باي طريقه راح المينا الضابط بتاع الجو... يعني الضابط بتاع المرور بيبص قال له ايه ده انت معكش تصريح سفر قال له معلش بدا الضابط يجادل وهو يجادل معلش طب خلينا اسافر الضابط في الاخر اتخانق منه قال له انت عايزني ازاي اطلعك واسفرك وانت معكش تصريح سفر لقى نفسه بيصرخ فيه قال له عشان نفسي حج نفسي اروح بيت ربنا سبحانه وتعالى كان ربنا تقبل منه الصدق في كلمه عاوزك يا رب كان لما قال انا عاوزك يا رب عاوز احج لبيتك يا رب ربنا تقبل منه هذا الصدق فتح باب فتح قلب الضابط قال له خلاص اطلع اطلع كانت السفينه خلاص قفلت ابوابها وخلاص وهتنطلق الضابط وقف السفينه وفتح الابواب بتاعتها تاني عشان صاحبنا يطلع وحج فعلا نصيبه برحمتنا من نشاء يا جماعه عايزين نعرف رحمه ربنا قد ايه ده ربنا سمى نفسه ارحم الراحمين انا عايزك تعرف يعني مين الراحمين مين الراحمين عشان تعرف يعني ايه ارحم الراحمين امك اللي لو انا مريض وبقع من طولي من الالم وبتلوى وفي ايدها الدواء وبقول لها اديني حبايه عشان اروح هتعمل ايه مراتك حبيبتك بنتك حبيبتك اختك حبيبتك اخوك حبيبك صديقك حبيبك تخيلوا يا جماعه دول الراحمين ربنا ارحم من كل دول بيك عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر اللي مش عارف رحمه ربنا ده ايه كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره انتوا فاكريني ايه فاكريني اسد فاكريني جاي افترسكم ده انا ده انا الرحمن ده انا الرحمن الرحيم انتوا بتهربوا مني ليه بتهربوا من رحمتي ليه ده انتوا لو اذنبتوا الف سنه ورجعتوا لي هتقبل منكم كل ذنوبكم على انها حسنات انتوا بتهربوا مني ليه يا جماعه ده انت لو سمعت ان في واحد بيحبك او واحد قال لك انا بحبك هتحبه عشان بيحبك طب ربنا بيقول لك انا بحبك سبحانه وتعالى يا اخوانا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لربنا في الاخر لا احصي ثناء عليك لا احصي يعني انا عاجز عاجز عن الشكر يا رب النبي في النهايه بيقول لربنا عاجز عن الشكر يا رب نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ده الشعار الثالث ولا نضيع اجر المحسنين اوعى تفتكر انه هيضيعك مش هيضيعك مش هيضيعنا يا جماعه ربنا كبير يا جماعه الامل في ربنا عظيم يا جماعه كنت واقف مع احد الناس الفضلاء جدا ربنا يبارك فيه ويفتح على ايده يا رب باني برجين لليتامى عندنا ومفرغ حياته ليهم ومسخر حياته ليهم وليل نهار في مصلحه اليتامى والسعي وعماره بيت ربنا سبحانه وتعالى كنت مره واقف معاه قال انا المفروض كان زماني ميت الوقت في المقابر من ايام قلت له ليه قال لي كان بيبني برج جديد كبير لليتامى فالاسانسير بتاعه شغال ولسه شغالين بقى في الحديد و... وفي حديد كتير على السطح فبيقول ركبنا الاسانسير عشان نطلع ل... ل... لدور عالي الحديد اللي على السطح فجاه قام واقع على الاسانسير لما وقع عليه الاسانسير اتهبد كنا مثلا في الدور الثالث الرابع اتهبد للدور الارضي في لحظه اتهبد للمسقط في لحظه اتهبد على طول فورا المفروض انا في ناس ماتت بسبب الموضوع في ناس عاشت حياتها كلها في شلل الرباع بسبب الموضوع ده في ناس اتكسر غضمها كله بسبب الموضوع ده بيقول نزل فالاسانسير استنوا ده الموضوع ما خلصش بيقول الاسانسير نزل فجاه فالحديده الاسانسير لما بينزل في حديده بتطلع كده ثقل يعني توازن اثقال الحديده اللي وزن الثقل طلعت زي ما نزل فجاه قامت طالعه فجاه طلعت لفوق خرجت من المجرى بتاعتها وقامت نازله على الاسانسير بيقول شقه الاسانسير في النص هو واحد من اللي بيساعدوه واقفين بيقول وقعت الحديده ده اللي ثقلها قد ثقل الاسانسير والناس راكبه فيه وقعت ما بيننا احنا الاثنين لو كانت وقعت على حد كان زمانه مش اتذبح ولا اتعجن كان زمانه معاك ما بلوش اثر اصلا بيقول والله انا خرجت من انا واقف قدامك اهو مفيش حاجه حصلت له ولا نضيع اجر المحسنين ما ودعك ربك نصيبه برحمتنا من نشاء ربنا كبير ربنا كبير الراجل ده بيسعى في حاجات اليتامى والمساكين مش هيسيبه يا اللي بتسعى في حاجات الارامل والمساكين يا اللي بتسعى في حاجات الفقراء واليتامى يا اللي بتسعوا في العباده يا اللي بتسعوا في الدعوه يا اللي شغالين عند ربنا يا اهل الطاعه يا اهل الايمان يا توابين يا شباب يا تايب يا بنت يا تائبه يا اللي عايزين ربنا وبتقولوا له عاوزينك يا رب ربنا بيقول لكم ولا نضيع اجر المحسنين الشعار الرابع معانا وحنانا من لدنا تخيلوا يا جماعه تخيلوا ربنا سبحانه وتعالى تخيل واحد كان يعني راجل بيشتغل وموظف وعنده بيت واسره وبنات واولاد ومسؤوليات فجاه اترفد من شغله اترفد من الشغل ما عادش له مصدر دخل طب يعمل ايه بدا ينزل يدور على شغل وهو بينزل اصيب بمرض المرض بدا يزيد يزيد لغايه ما المرض زاد جدا ما عادش قادر يشتغل ولا يدور على شغل بدا يمد ايده للناس يروح لده ولده ولده لا ده راضي ولا ده راضي ولا ده راضي طب اعمل ايه طب اروح فين بدا يبيع عفش بيته حته ورا حته ورا حته البيت بقى على البلاط ما عادش قادر يدفع الايجار اتطرد من الشقه بقى هو واولاده ومراته في الشارع والمرض زاد عليه بقى مقعد مشلول بيزقوه ولاده ما ما عادش قادر يعمل حاجه جاله واحد قال له بص انا هعالجك بره في افخم مستشفى على حسابي وهبني لك بيت انت واولادك افخم بيت على حسابي وهعالجكم كلكم واعمل لكم دخل شهري وده يتعالج رجع لاولاده عايشين عيشه مفيش بعد كده الراجل ده لو الراجل اللي عمل له كل ده مره جاله الساعه 2 او 3 بالليل يزوره في بيته مش هيقوم له لو قعد في اي مجلس مش هيتكلم عنه ربنا عمل معانا اكتر من اللي الراجل ده عمله مع التاني ربنا عمل معانا اكتر من كده يا جماعه ربنا هو اللي بيشفيك هو اللي بيرويك ربنا هو اللي خلقك هو اللي محافظ لك على مراتك واولادك هو اللي حافظك في اهلك ومالك ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مفرج كرباتك هو اللي بيرتب لك حياتك هو اللي شال عنك مليون ضر ربنا هو اللي كل نعمه في حياتك منه سبحانه وتعالى احنا بنعامله كده ليه يا جماعه ده احنا كل حاجه عايشين فيها ببلاش ببلاش ببلاش يا رب يا رب انت عيشتنا ملوك ببلاش يا رب كان احد اصحابنا نازل داخل حمام جامع فداخل حمام الجامع متأفف جدا والحمام الارض طين والموضوع مختلط مش عارف يا يا- داخل قرفان بيقول لي لقيت واحد داخل زاحف على ايديه ورجليه لان رجليه مشلوله فعايز يدخل الحمام فداخل بيزحف على ايديه ورجليه ودومه سبحان الله العظيم صاحبي بيقول انا انا قلبي اتزلزل طب ازاي طب انا مش مقدر نعمه الرجلين ازاي انا مش مقدر النعمه دي ازاي احد الناس كان في الحرم فقاعد بيقرا قران واحد قاعد يطوف ويبص له قوي ويطوف ويبص له تاني ويطوف فالراجل في الاخر قال له انت عايز مني ايه انت بتبص لي كده ليه قال له انا انا والله للاسف ايديا دي ايدين مش طبيعيه انا ايديا الاثنين مقطوعين دي ايدين صناعيه ما اعرفش ادخل الحمام ما اعرفش اتطهر بعد ما ادخل الخلاء ولا اعرف ادخل الخلاء غير لو حد ساعدني لاني ماليش ايدين اقدر اعمل بيها حاجه ممكن تيجي معايا الخلاء الراجل نزل دخله الخلاء وبعد كده ساعده في الطهاره وبعد كده خرج بيقول خرج الراجل اللي ايديه مقطوعه وبص للسماء وقال اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد يا رب عايزين نفوق يا جماعه انت جربت مره انك تقف في اشاره مرور او في رصيف نص ساعه مش عارف تعدي لانك انت ما بتشوفش لان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك في نعمه البصر ربنا يعافي كل مبتلى يا رب يا رب ويكرمه في الدنيا وفي الجنه يا رب تخيل نص ساعه واقف ما فيش حد عايز يعديك ما فيش حد معاك يعديك وما انتش عارف تعدي جربته يا جماعه نعمه واحده من نعم ربنا تروح مننا ببلاش يا جماعه كل حاجه ببلاش ببلاش يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى بيقول وحنانا من لدنا نعم ربنا دي هتعملي فيها ايه نعم ربنا دي هتشكرها ازاي نعم ربنا ده هنعمل قصادها ايه ربنا كبير يا جماعه ربنا كبير بس احنا لازم نبقى احنا كمان زي ما ربنا خلقنا في احسن خلق اراد مننا احسن عمل ربنا قدرك اعلى قدر ربنا اشتراك باغلى ثمن بالجنه اغلى ثمن في الوجود ده قدرك عنده طب هو قدره عندك قد ايه قدره عندك قد ايه قدره عندك قد ايه عشانه هتعمل ايه عشانه هتعملي ايه عشانه هتتعب في ارضائه قد ايه الشعار اللي معانا بعد كده فإنك بأعيننا الله يا رب الله على رحمتك وعنايتك ورعايتك يا رب واحد زميلي جراح جراح في الجامعة بيحكي لي بيقول لي راح مره مركز اطفال انابيب عشان في حاله هيسحب عينه من منه عشان من الراجل عشان الحيوانات المنويه يلقحوا بها البويضه ويحصل الموضوع باذن الله سبحانه وتعالى فبيقول رحت لقيت شاب جميل جدا واخ ملتزم ما شاء الله كتاب الله والسنه و... فبيقول قصته ده ايه قصته ان هو اصلا يعني مبتلى بالعقم ولف على كل الوسائل مفيش فايده عمل طفل انابيب بعد كده بعد ما الطفل, الطفل مات للاسف الشديد مات بعد ما خلاص ما شاف ابنه بعينيه ودي اخر محاوله اخر حاجه عنده وممكن اخر فلوس عنده اخر حاجه عنده ان هو يجي يعمل طفل انابيب تاني لعل ما عادش في امل غير كده في الله سبحانه وتعالى فبيقول ف يعني كان صعبان عليه جدا فبيقول فبدا يسحب العينه من بتاعه الحيوانات المنويه عشان يبداوا يلقحوها فيسحب اول عينه مفيش تاني عينه مفيش تالت عينه اربعه خمسه سته سبعه عشر 14 عينه سحبها له في الاخر شافوا ال 14 عينه بعد كل البهدله ده الله المستعان لقوا مفيش فيها كلها غير ثلاث حيوانات منويه ثلاثه بس ثلاثة بيفحصوهم لقوا الثلاثة ميتين م- ما بيتحركوش يا ميتين يا بيموتوا خلاص الدكاترة كلهم قالوا صفر في المية لا يمكن لا يمكن دي يجي فيها نتيجة فصاحبي قال يا جماعة نديله فرصته يا جماعة فكلموه قال لهم لا خلاص ربنا كبير ربنا كبير أنا مسلم أمري لله سبحانه وتعالى بيقول بدأوا جابوا ثلاث حيوانات منوية اللي هي شبه ميتة عملوها مع ثلاث بويضات أول مفاجأة إن البويضات فعلا قبلت الحيوانات المنوية تاني المفاجأة إن لما زرعوا الثلاثة في الرحم الثلاثة عملوا أجنة بقت مراته حامل في ثلاثة مراته وهو اصلا سبحان الله العظيم كان امبارح مبتلى ابتلاء شديد مراته حامل في ثلاثه نفس اليوم ده كل اللي اتعمل لهم يا جماعه ده النسبه الطبيعيه اصلا في العينه 100 مليون حيوان منوي 100 مليون ده عنده ثلاثة وميتين ما بيتحركوش ولكن الملك الجليل ربنا كبير يا كل واحدة مبتلاه بالعقم اوعي اوعي تسوقي ظن في الله ما تبصيش من رجليكي ربنا عظيم اطلع اعمل عمرة اطلع يا اخي حج يا اخي اطلع يا اخي روح له بيته قول له يا رب قصدك يا رب ده كلمة حج يعني قصد يعني قصدك يا رب قصدك يا رب انت اللي هتفرج لي كرب يا رب يا جماعه ربنا كبير بس خلينا على بابه خلونا معاه اوعوا تسيبوه عشان ما يسيبكوش بعد كده سبحان الله بعد شهور صاحبي جه قال لي قال لي ده ده النهارده مراته كانت في المستشفى وعندها نزيف يا نهار ابيض طبعا كلنا تعبنا هو شكله مش هينجب ولا ايه يعني الموضوع هيحصل زي مرقه ولا ايه فمن ايام قلت لصاحبي بالله عليك يا اخي اتصل بيه اطمن عليه شوف هو عامل ايه رد عليه يا صاحبي قال لي ما شاء الله لا قوه الا بالله بقى طبعا الكلام ده كان من شهور يعني بقى معاه ولدين توأم ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا مالي عليه دنيته بيهم بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى نصيب برحمتنا من نشاء فانك باعيننا ربنا كبير يا جماعه ربنا كريم الشعار اللي بعد كده رب إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارا احد اخواننا اصحابنا كان نفسه في عربيه قوي كان هيموت على عربيه قعد يحوش جنيه ورا جنيه جنيه ورا جنيه موت نفسه لغايه ما جابها اما جابها زيرو فرحان بيها بقى ناقص ان هو يعني مش عارف اقول لكم يا جماعه بقى بي بي كانه بيحمي ابنه الصغير وهو بيغسلها طلع جابها طلع بقى مسافر بيها فرحان بيها بقى وطلع مسافر بيها والعربيه على الزيرو وهو مسافر العربيه اتقلبت خرج منها بيبص الاخر ده بيقول انا اللي جه في لساني ساعتها اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها كمل السفر بتاعه يعني بعد ما سافر البلد اللي هو رايحها يعني سافر البلد اللي هو رايحها ربنا كان ربنا بعت له واحد قال له في حته ارض ايه رايك تتاجر فيها وده لقطه وده فرصه تاجر فيها كسب 100000 جنيه راح اشترى عربيه اوكتافيا اوكتافيا انا احسن طبعا بكتير جدا من العربيه اللي كانت معاه سبحان الله جاب اوكتافيا من خزائن الله بدعوتين اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها جاب اوكتافيا من خزائن الله بالثقه في الله بالرضا عن الله جاب اوكتافيا من خزائن سيدنا زكريا خد يحيى من خزائن الله بركعتين وهو بيصليهم الملائكه نزلت بشرته يا اخوانا عايزين نعرف ربنا سبحانه وتعالى عايزين نعرف الملك الشعر اللي بعد كده ولا هم منا يصحبون اه ولا هم منا يصحبون اخطر تهديد في القران كله ربنا بيهددك بيقول لك هسيبك مش هصحبك في الطريق النبي كان بيقول لربنا ربنا صاحبنا خليك معايا يا رب انت الصاحب في السفر ربنا بيقول ولا هم منا يصحبون هسيبك هقول لك كمل لوحدك هقول لك كملي الحياه لوحدك تقدري خلاص ما تعصنيش خلاص ما تتمرديش على حكمي خلاص ما تدينيش ظهرك خلاص ما اقولكش تعالى وت- وتبعد عني ولا هم منا يصحبون يعني كان واحده راحت المستشفى ست يعني وكانت مريضه فبدات تاخد علاج مهما تاخد علاج مفيش فايده فكان اللي بيكشف عليها زوجتي فزوجتي شكت ان السبب نفسي فقالت لها انت ايه يعني انت حاجه تعباكي حاجه مشيلاكي الهم حاجه مزعلاكي شكت ان سبب لعدم الاستجابه لعلاج يكون هم نفسي او دي او او فقالت لها انا اتجوزت من فتره يعني من كذا سنه اول ما اتجوزت حملت اول ما انجبت جت بنت جوزي قطعني وطلع عينيا حماتي بهدلتني وسودت الدنيا عليا والعياذ بالله بهدلوني يطردوني من البيت وارجع ويطردوني وارجع واسيب البيت واغضب وارجع حملت تاني جه بنت برضه سو... بهدلوني قطعوني بهدلوني في حياتي اخر بهدله واطلع بره البيت واجي واغضب واجي حملت تالت جه ولد ولكن عنده ضمور في المخ ملفين بيه على مستشفيات مصر كلها متبهدلين بيه في المستشفيات كلها ومفيش اي استجابه للعلاج سبحانك يا رب نرضى يا جماعه نرضى بربنا يا جماعه ولا هم منا يصحبون ما تخسرش ربنا بسخطك على قضائه ما تخسريش ربنا بتمردك على حكمه وعلى امره وعلى نهيه ما تخسروش ربنا باعراضكم عنه ما تخسروش ربنا باستغنائكم عنه في حياتكم ولا هم منا يصحبون الممثله اللي كان جالها سرطان وتابت واتحجبت وسابت التمثيل وعاشت بقى في الايمان وبعد كده عملت تحليل تاني طلع ما عندهاش حاجه الحجاب اتخلع والتمثيل اترجع له تاني والفجور رجع اشد من مكان لا اله الا الله اه من استدراجك يا رب اه يا رب لما بتريد انك تستدرج عبد كانت راجعه له عشان خايفه من السرطان مش من ربنا هو ربنا اللي عنده بس سرطان هي خزائن العقوبات كل اللي فيها سرطان خلاص نشوف يا جماعه اللي هيسيب ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى عامل فيه ايه ده في غده في الجسم الغده دي اسمها الغده النخاميه النخاميه كانوا بيسموها عندنا في الطب يسموها ال master gland ال master يعني سيده الغدد الغدد دي بتاعت الجسم عامله زي الوزراء كده كل وزير له تخصص ال master gland دي هي رئيس الوزراء بتاع الجسم غده مسيطره على الغدد مسيطره على المراكز الحيويه في جسم الانسان غده خطيره جدا الغده دي نص جرام تخيل حته دهب نص جرام تبقى قد ايه نص جرام بس دهب مين ولا دهب الدنيا كله يعوضها لك نص جرام الغده ده ايه الغده دي لو حصل فيها خلل ممكن نمو الانسان يقف لدرجه ان يبقى طوله 37 سم يعني طول المسطره 30 سم البني ادم لو ربنا وقفها لو ربنا وقف نص جرام في جسمك يا عاصي لو ربنا وقف نص جرام في جسمك يا مفسد يا اللي بتاكل حرام يا ممثله يا مغني يا اللي بتبرزوا ربنا بالمعاصي يا اللي فاتح قناه فضائيه اباحيه يا, المنح... يا اللي فاتح موقع نت منحل يا اللي بتغني وبتفتن الشباب بصوتك يا متبرجه يا اللي بتفتن الشباب يا اللي عايش في قصه حب حرام لو ربنا عطل النص جرام ده هو فيك هتعمل ايه ت... ت... تبقى طول المسطره تبقى لو ربنا عطل اي حاجه في جسمنا هنعمل ايه يا جماعه ولا هم منا يصحبون بنتوسل اليك يا رب ما تسيبناش يا رب احنا ما نقدرش نعيش من غيرك ربنا صاحبنا ربنا صاحبنا وافضل علينا يا رب انت الصاحب في الحياه انت الصاحب في الليل والنهار يا رب ولا هم منا يصحبون الشعار اللي بعد كده واليه يرجع الامر كله كل حاجه بترجع لربنا سبحانه وتعالى لوحده واليه يرجع الامر كله كنت مره رايح اخلص ورقه حكوميه بس خطيره جدا يعني كان تاثيرها بالنسبه لي خطير جدا يعني كانت ورقه مهمه جدا فرايح للراجل الراجل كتب لي ورقه عليها يضمن لي المصلحه ينسفها قلت له ايه ده يا عم كتب لي كمان بقلم احمر قلت له ايه ده يا عم قال لي هعمل ايه ومش هعمل ايه وانت مش عارف ايه وزر. ايه يا عم ال- سبحانك يا رب انا ابتليت بذنب ايه النهارده بس قلت له طب السلام عليكم وقمت رايح الجامع اللي جنبه متوضي ومصلي ركعتين توسلت واستغثت بالله وقمت راجع له والله العظيم كانه بني ادم تاني اول ما شافني ايه ده انت عايز ايه انت عايز ادخلك الورقه اهو ورقه جديده اهو عايزني ما اكتبلكش عليها اهو مش هكتب لك عليها اتفضل والمصلحه خلصت سبحانك يا رب ربنا كبير يا جماعه ربنا كبير كان في احد الامراء السعوديين ادى لواحد يعني واحد معرفه يعني اداله ست تاشيرات حج هو ومراته وعيلته فالراجل راح السفاره السعوديه منفوخ ومنفوش انا الامير فلان الفلاني مديني ست تاشيرات وانا مش عارف ايه والجوازات اهي الست جوازات اهمت طب اتفضل واحنا هنخلصك الايه هنحط لك التاشيرات وهننزلها لك تاني طلع حطوا له التاشيرات ونزلوها له خدها في الظرف سلام عليكم وعليكم السلام بيفتح الظرف وهو منفوش بقى ايه ده الجواز الاولاني مش جوازي ده جواز واحد تاني والتاني ده جواز واحده مش مراتي والتالت ده مش جواز عيالي ده مش الجوازات بتاعتنا الست دي بتاعت ناس تانية رجع السفاره بسرعه على ست جوازات لسته ما لهمش اي واسطه اي واسطه نهائي طب وهو اصل الامير اراد ان السته دول يطلعوا ولكن ملك الملوك اراد ان السته دول هم اللي يطلعوا لو ربنا ارادك محدش هيمنع الخير عنك ولو ربنا حرمك هتعمل ايه وهتروح فين هتروح فين يا جماعه الله قادر يا جماعه هي نفس البيضه يطلع منها طاووس ويطلع منها عصفوره ويطلع منها غراب ويطلع منها يمامه هي نفس البذره يطلع منها تفاح ويطلع منها موز هي نفس نقطه الميه يطلع منها راجل ويطلع منها ست الله قادر يا شباب الكون ما بيستحملش كلمه عن ربنا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ليه يا رب عشان سمعت كلمه كفر على ربنا سمعت ربنا بيعصى شافت ربنا بيعر- بيعترض عليه سبحانه وتعالى كان احد الناس اتجوز واحده وربنا رزقه منها ولد في طفل في طفل قال لها كفايه بقى في طفل قال لها في طفل ايه يا بنتي في ايه في طفل قال لها علي قسما بالله علي الطلاق لو جبت عيل تاني لانت طالق ايه ده يا عم ده رزق من ربنا حد يقول لي الرزق لا وهصرف منين واجيب منين ها حملت لا حول ولا قوه الا بالله لو ولدت خلاص هتطلق فاذا بها تلد توأم فبيقول خلاص يا كده تتطلق ولا ايه قالوا له تتطلق ازاي انت قلت لو جابت عيل ربنا جاب لك اتنين ربنا كبير شوف العبد بيتحامق في علاقته مع الله وربنا كبير ازاي وربنا سبحانه وتعالى كريم ازاي ربنا الملك يا جماعه ربنا الملك العظيم ربنا الملك الكريم عايزين نعرف ربنا عايزين نعرف ربنا عظيم قد ايه عايزين نعرف ربنا كريم قد ايه ده وزير بخطة قلم يهدم مستشفيات ويبني عماير ويعمل طرق بخطة قلم واحدة امال الملك بقرار من الملك بكلمة من الملك يحصل لك ايه ويحصل لك ايه انت مستقبلك مكتوب بحبر سري على ورق انت مش شايف ولكن ربنا يراه ويعلمه ولكن انت مش شايف حاجه بس هو مكتوب هنروح فين يا جماعه هنروح فين ربنا اللي بيملك الامر كله يا من سبحت له البحار بامواجها وسبحت له الطيور باصواتها وخفقانها وسبحت له الافلاك بدورانها وسبحت له المحيطات باسماكها وسبحت له الاشجار باوراقها وثمارها يا من سبحت له القلوب بنبضاتها وسبحت له الدماء بجريانها يا من سبحت له كل ذرة في الكون يا إله الكون العظيم عايزين نعرف ربنا يا جماعة عايزين نعرف الملك العظيم الجليل هنعمل معاه إيه عايزين نعرف إحنا فين ورايحين على فين وهنعمل إيه مع ربنا ربنا كبير والأمل في الله كبير وأنا النهاردة يعني يعني الموضوع كبير والله وكان نفسي أطول معاك أكتر من كده ولكن أنا عايزك تخرج من درس الليلة بكلمة واحدة وجهت وجهي إليك وجهت وجهي اليك يا رب انا عايزك تتعلم انك تقول لن نؤثرك زي ما الصحراء قالوا لفرعون قول لكل حاجه بينك وبين ربنا لن اؤثرك قول لكل حد بينك وبين ربنا لن اؤثرك قول لكل مال او حاجه بينك وبين ربنا لن اؤثرك والذين شهدوا فينا انتوا عارفين انتوا بتتعبوا عشان مين انتوا عارفين انتوا كنتوا صايمين عشان مين وهتنزلوا تصلوا التراويح الوقت عشان مين وهترجعوا تناموا وتصلوا تهجد عشان مين انتوا عارفين عشان مين فين يا جماعه وجهت وجهي اليك فين فين الامن بالله لو انت ابن وزير ووقفت في حمله مرور والظابط وقفك واتقل عليك هتقول ايه ده انا احطه تحت درسي طب ربنا لو مولاك تعمل ايه فين الفرح بالله فين الفرح بالله لو 10 عبيد اتباعوا كل واحد اتباع لواحد فتقابلوا في تاني يوم في كل واحد منهم اكترهم فرح مين اللي سيده اغنى اكتر واملاك اكتر ومركز اكتر انت سيدك ملكه قد ايه وغناه قد ايه فين الفرح بالله فين يا جماعه فين الثقه في الله ده احنا لما بنمرض بنمرض بنقف على باب الدكتور ثلاث شهور نستناه ثقه فيه طب الثقه في الله توقفنا على بابه قد ايه فين التوكل على الله ده انت لو موكل محامي كبير بتبقى حاطط في بطنك ايه بقى طب انت بقى لو موكل ربنا في كل امورك كفى بالله وكيلا كفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى يا شباب يا شباب انا عايزكم تتعلموا الثقه في الله الحب بالله الرضا بالله الامن بالله الفرح بالله عايزين نعيش في المعاني دي كلها كلمه يا رب انا بوصيكم قبل ما اسيبكم بكلمه يا رب كلمة يا رب كلمة الأمل في الدنيا كلها الكلمة دي أخطر من إن لو أبوك كان ساب لك ملايين قبل ما يموت الكلمة دي أخطر من إنك لو كنت طلعت ابن وزير الكلمة دي معاكي أخطر من إنك لو كنت طلعت ملك الجمال العالم كلمة يا رب أخطر من الأموال في التجارات أخطر من القنابل النووية في الحروب والله العظيم أمريكا معاها نووي ولكن إحنا معانا يا رب إحنا اللي ننتصر لو إحنا مؤمنين كلمة يا رب أخطر من الجمال في سوق الجواز أخطر من الشهادات في سوق الشغل أخطر من الوسايط والرشاوي في, في الحصول الحصول على اي وظيفه كلمه يا رب اخطر من الدواء في اي شفاء يا رب يا جماعه ربنا كل ليله بيتنزل لينا بينادينا سبع نداءات سبع نداءات ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من سائل فاعطيه انا يا رب هل من مستشف فاشفيه انا يا رب هل من تائب فاتوب عليه انا يا رب هل من مستغفر فاغفر له قومي وقولي انا يا رب قوموا وتهجدوا الليله وقولوا انا يا رب من ذا الذي يدعوني من يسترزقني فارزقه من يسترزقني فارزقه من يستكشف الضر فاكشفه سبع نداءات كل ليله بنبتدى بيها نقوم يا جماعه نقوم ونقول من ذا الذي يدعوني انا يا رب انا بستكشف الضر بيك انا بسترزقك انا بتوب اليك انا بستغفرك انا بطلب منك يا رب العطاءات كلها يا رب في ديني ودنياي واخرتي يا رب ربنا كبير ربنا كبير اوعى اوعى يعطلك عن ربنا خوف معنى رزق اوعى يعطلك عن ربنا خوف من مخلوق اوعى يعطلك عن ربنا اي حاجه خوف على جواز ولا على شغل اوعوا ربنا كبير ربنا كبير عقوبته اكبر من اي عقوبه وثوابه اكبر من اي ثواب وحبه اكبر من اي حب سبحانه وتعالى على فين يا شباب على فين يا شباب العمود الفقري بتاع البرنامج التوصيات على فين على سجاده الصلاه على الجامع على السجادة على المصحف على حياة كلها عبادة من ربك الذي تعبده هو ده كان هدف درس الليلة ما دام الأمل في ربنا كبير اللي واقفين على بابه هنقف على بابه هجيب سجادة الصلاة واقف على بابه هنصلي التراويح يا شباب أيوة إن شاء الله يلا انطلقوا والتهجد اوعوا تضيعوه اوعي تضيعي التهجد بعد ما تيجي بالتراويح نميلك ساعتين واصحي تهجدي للفجر يا اخوانا سجادة الصلاة ما تتسابش المصحف هنختمه كم مرة في رمضان ذكر الله أذكار الصباح والمساء جلسة الضحى يا شباب ركعتين الضحى صلاة باطل وانت انت بتقول ايه انا بقول لكم موتوا نفسكم في عبادته موتوا نفسكم ده ربنا كبير مش هيضيع اجر المحسنين ربنا معاك وحنانا من لدنا يا اخوانا الشعارات اللي احنا سمعناها الوقت كلها ولا نضيع اجر المحسنين نصيب برحمتنا من نشاء فانك باعيننا وحنانا من لدنا سبحان الملك الجليل ودعاء الكلمة العظيمة في سورة الضحى ما ودعك ربك ما ودعك ربك أبدا سبحانه وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارا ولا هم منا يصحبون وأخيرا وإليه يرجع الأمر كله يلا يا شباب على العبادة يلا يا أباء ويا أمهات على العبادة الأمل كبير الباب مفتوح أظن أبواب السماء الوقت اتفتحت لنا من الأمل أظن الوقت قلوبنا مليانة ألم وأمل وعشم في ربنا أظن الوقت مستبشرين أظن الوقت عايزين نكسر الدنيا عشان ناخد عطاءات ربنا ربنا اظن دلوقتي احنا شايفين بعيننا اللي في الخزاين من عطاءات ومستنيين بس ان الحلقه تخلص ونجري وننطلق هنقطع سجاجيد الصلاه يا رب هننحل جلده المصحف من كتر الاله يا رب هنسبحك ليل نهار ليل نهار يا رب مش هنضيع ولا جلسه ضحى باقيه في رمضان يا رب هنصلي النوافل الرواتب وهنلحق تكبيرات الاحرام وهنذكرك ليل نهار يا رب يا رب ولكن اعنا يا رب يا من لا تضيع اجر المحسنين يا رب اجعلنا باعينك اجعلنا باعينك اجعلنا من المحسنين يا رب كن معنا يا رب لا تتركنا ما تسيبناش لوحدنا يا رب محتاجين لك يا رب يا رب محتاجين لك يا رب يا من تصيب برحمتك من تشاء اجعلنا ممن تشاء يا رب يا رب أصبنا برحمتك العظيمة الواسعة يا رب اللهم أدخلنا في رحمتك وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم افتح علينا اللهم فتحك اللهم نصرك اللهم نورك اللهم بركتك اللهم هداك اللهم حفظك اللهم رزقك اللهم غوثك اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا